بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل سلسلة الدفاعيات الخاصة بالعهد القديم وناخد موضوع مهم هو مركز المرأة في العهد القديم في ناس عندها اعتقاد واضح أنه عند اليهود أو في العهد القديم المرأة دي عبدة دي تتعامل معاملة الحيوانات وبيتخذوا من بعض النصوص حجة في الاتجاه ده وإن كان ده تفسيرهم الخاص وإنها حاجة تتباع وتشترى الحقيقة دي قراءة سطحية جدا لأن لما نبص للعهد القديم في كل تفاصيله وحتى في النصوص دي نلاقي أن ربنا من البداية للنهاية هو خلق آدم وحواء زي بعض إنما هديكوا شوية أمثلة من مجالات الاعتراض اللي بتحصل من العهد القديم مثلا في قصة مشهورة عليها تهكمات في عدد سفر العدد خمسة حاجة اسمها شريعة الغيرة لما راجل يغير على مراته ويتصور انها خانته و... ويعني الغيرة دي تاكله ومصر انه يعني في حاجة غلط وبس ما فيش شاهد على زنا هنا في حاجة اسمها ماء لعنة المر فالكائن هنا بيتقدم الراجل جوز الست دي يقول له انا عندي يعني شبه يقين ان مراتي خانتني فالكائن بيصلي وفي تقدمة بتتقدم اسمها تقدمة الغيرة عشان ربنا يزيح النكد ده وبعدين يقول للست المية دي هتشربيها لأنه لو كنت خنتي المية دي هتأذيك فبطنك هتورم قوي وهتبقى إثبات على إن أنت عملتي الخيانة لو أنت بريئة المية دي مش هتعمل لك حاجة طبعا القصة دي خلت ناس كتيرة جدا تخاف لأنه ده معناه في تدخل إلهي لكشف المجهول أو كشف الخطية فهنا هل ده في احتقار للمرأة؟ طب ما فعلا كان في حالات زنا ولم تثبت وممكن يبقى الراجل عنده غيرة حقيقية مبنية على أساس كمان هنا الراجل اللي بيغير بدون أي يعني دليل وفي الآخر الست الجريئة دي شربت المية واثقة من نفسها هذا الرجل يقع عليه كل اللوم والحساب إذا الشريعة دي الحقيقة لصالح الست الكويسة عشان ما يبقاش كل راجل يشك في مراته يموتها ولا يطردها لا في حاجة اسمها شريعة الغيرة وفي تدخل إلهي لاكتشاف إن كان في جريمة أو خيانة فاللي يقرأ النص الحقيقة لا يدعو أبدا لاحتقار المرأة زي ما البعض بيشوفه نص تاني مثلا في حكاية اللوين 12 واعتبار المرأة بعد الولادة نجسة طبعا ده فكر لأن الدم في العهد القديم مرتبط دايما يعني بالموت فأجرة الخطية موت فدم وخطية وموت كل ده لغة واحدة فهنا كان في نجاسة عموما في اعتبار وجود الدم لكن في العهد الجديد خلاص الإنسان تحرر من الحاجات دي لأنه أصبح هيكل الله وروح الله ساكن فيه والقديسين قالوا لنا الجسم في طبيعته الفسيولوجية ما فيهوش حاجة غلط وإلا الغلط ينسب لله اللي خلقه لكنه يتقدس بالروح القدس بالصلاة والصوم والجهاد وحب الناس لكن كون ان الكنيسة حطلنا ريجوليشنز أو طقوس وترتيبات من أجل وقار المذبح ووقار العبادة ده شيء لا يدعو لاتهام المرأة أبدا بالنجاسة برضه أنا لسه هحكي بالتفصيل مركز المرأة أنا بديكوا بس بعض الشواهد اللي بيركزوا عليها زيادة في تثنية 25 في شريعة أخو المتوفى لو أنتوا فاهمين القصة ولأن دي اتعرضت على رب المجد يسوع من الصدوقيين أنه إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي لأنه ممكن محدش يرضى يتجوزها فهي لا ما يعني جوزها مات بدري من غير ما تجيب عيال اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجه يبقى ده مش مجرد لقاء جنسي يعني لا دي هتبقى مراته فعلا وهيبقى لها كل الواجبات يقوم لها بواجب اخي الزوج يعني هيبقى مسؤول عنها مسؤوليه كامله كزوجه والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت الحته دي طبعا بالنسبه للناس يعني هي بالنسبة لهم إيه يعني لا هي امرأة لها كرامتها لكن لما بتترمل بدري قوي ممكن تبقى مادة للشر أو هي يعني تبقى حاسة ملهاش مستقبل وبعدين كانت قيمة المرأة في دماغ الناس في العهد القديم في العيال والأرض تذكروا قصة حنة أم صمويل قد إيه كانت مرة من جواها لأنها مش عارفة تجيب عيل لألقانة فهنا يعني كرامة المرأة كانت مرتبطة بأنها تبقى أم ده في العهد القديم من أجل الأولاد من أجل الأرض لأن الأرض كانت أهم حاجة بالنسبة له فهنا بيجي بقى أخو الزوج يعمل الواجب ده إنما لو تملص من الموضوع ده في حاجة اسمها شريعة يعني خلع النعل او النعل المخلوع لانه بيدي المسؤوليه للاقرب الولي الاقرب زي ما شفناها في قصه بوعز وراعوس هناقش ده كله. المهم الناس عندها انطباع كده المراه مهانه في العهد القديم. الكلام ده انطباع سطحي قوي هوريكم بعض الردود. والبعض بيقول طب ليه ما تبقاش كاهنه من الاول؟ هي الحقيقه ولا كاهنه في العهد الجديد كمان. أول دفاع إن لما نقرأ قصة التكوين نكتشف كرامة المرأة ودايما نرجع للأصل يعني ما قبل السقوط لأن دي الصورة الأصلية ده الغرض الإلهي لما آدم اتخلق وخرجت منه حواء بإيد ربنا آدم بص لحواء وقال دي حتة مني وخرجت من جنبه عشان يعلمونا يعني إنها إيه موازية ليه والتعبير اللي استخدمه الكتاب معينا نظيره التناظر هنا معناه المساواة في القيمة فقيمة المرأة من قيمة الرجل من أول صفحة في الكتاب يبقى ده الأصل حتى لو الخطية دخلت بحواء أولا زي ما ذكر القديس بولس في رسالته لتيموساوس الأولى إصحاح 2 المرأة أغويت أولا لكن ده ما يلغيش إنها هي وآدم لها نفس الكرامة الدليل الثاني انه لما حصل خطا ربنا مش اتكلم مع ادم وكان حواء دي مش في الصوره اتكلم مع ادم وعاتبه واتكلم مع حواء وعاتبها والاتنين خدوا عقاب لانه حواء وادم الاتنين ولاد ربنا من اول صفحه في التكوين في تعبير كتابي مهم قوي على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم يبقى الإنسان صورة الله من هو الإنسان الذكر والأنثى يبقى صورة الله في المرأة طبعا ولهذا تحترم المسيحية المرأة جدا زيها زي أي راجل من ناحية الكرامة ليه؟ لأنها صورة الله صورة الله هنا بمعنى أن النفس البشرية التي خلقت صار آدم نفسا حية مخلوقة على الصفات الإلهية بمعنى في ميل للحب والخير والجمال والخلود وال... والإبداع وال... كل الجمال ده كله هو صورة الله في المرأة زي الراجل إذا خطأ آدم وحواء الاثنين عملوا كمخطئين وعوقبا بسبب خطيئتهم اللي يأكد كده في الشريعة إن مثلا أجيب لكم نص من سفر العدد إصحاح خمسة كلم الرب موسى قائلا قل لبني إسرائيل إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان يبقى هنا بيحط يقول إنه راجل أو ست غلطوا من أي الخطايا المذكورة في الشريعة إذا هنا ست زي الراجل قدام القانون لها كل واجباتها ومس... يعني كرامتها وأيضا توضع عليها العقوبات كإنسانة ناضجة مسؤولة فإذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس بصوا بقى التعبير ده مهم جدا ليه؟ لأن الكتاب المقدس ينظر إلى الرجل والمرأة مش النظرة الجنسية بتاعت جسمه إيه؟ دي نفس بشرية ونفس الراجل كنفس المرأة هنا أذنبت تلك النفس فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به وتزيد عليه خمسه ده جزء من الشريعة مثلا لو حصل سرقة بالمعنى ده كمان في قصة حواء الحقيقة نسل المرأة هو اللي هيحل المشكلة طب ما هنا الخلاص جاي من المرأة برضه لأنه ربنا سمح بالزواج وبارك الزواج لأنه من نسل المرأة نسل المرأة يسحق رأس الحية فمذكورة المرأة إنها تبقى جدة المسيح الإله الحقيقي المتجسد فإزاي ممكن نهين المرأة في العهد القديم أو العهد الجديد ونسل المرأة يسحق رأس الحي لن يأتي المسيح إلا من امرأة وده وعد العهد القديم وأشعية وغيره وتحقق في أمنا العذراء مثلا واحدة زي أمنا سارة في علاقتها بأبونا إبراهيم أمنا سارة ست عظيمة جدا والكتاب المقدس يذكر فضائلها في العهد القديم ويعيد فضائلها أيضا في العهد الجديد في غلطي أربعة وبطرس الأولى ثلاثة بيتكلم عن أمنا سارة كست عظيمة متكلة على ربنا عندها إيمان قوي خاضعة لجوزها متزينة بالروحيات إذا أمنا سارة ليها كرامة كبيرة أبونا إبراهيم يعني قد كده كان مرتبط بأمنا سارة ووقت دفنها الحقيقة كان يعني بيكرمها كرامة كبيرة جدا لأنه سارة وإبراهيم دول كابل الاتنين عاشوا كأزواج مثاليين بيحبوا بعض بيتشاركوا في كل حاجة اديكوا قصة أخرى من الشريعة اللي الناس بتعترض عليها تورينا كرامة المرأة احنا اتفقنا انه الفكر اليهودي مرتبط جدا بالأرض وتقسيم الأرض لأن اليهود مش قادرين يستوعبوا ملكوت السماوات الحياة الأبدية بعيدة عن ذهن الشخص اليهودي الطبيعي الأنبياء القديسين أدركوا أن ربنا مش بيوزع أراضي على الناس الأرض كده كده هتخلص إنما المسيح جاي يوعدنا بالحياة الأبدية لكن في العهد القديم كانت البركة دايما في الأرض والأرض دي عاوزة عيال وعشان كده ده اللي شاغل أي راجل أو أي أسرة يعني حصل في عدد سفر العدد 27 ان في عيله الراجل مات ما عندوش غير بنات اسمهم بنات صلفحات لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته لان ليس له ابن اعطينا ملكا بين اخوه ابينا بنات دول كانوا جرأة وكان لسه موسى النبي عايش فكان تقسيم الأراضي مذكور ضمنيا للعيله اللي هتستلم عن الاب على افتراض ان فيها رجاله لان كانوا يخلفوا كتير. طب بقى صلفحفاظ ده ما عندوش غير بنات. فراحوا لموسى فقدم موسى دعواهن امام الرب، موسى نفسه مش عارف يجاوب. راح وقف قدام ربنا يساله البنات دول ابوهم مات طيب هم لو اتجوزوا بره الارض بتاعت ابوهم هتروح لانها هتبقى بعد كده ملك للرجاله اللي هيدخلوا على العيله. فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنات صلفحات معهم حق فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن لازم حاجة أبوهم تقعد لهم وتنقل نصيب أبيهن إليهن وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته بصوا الكلام ده اللي هو فكرة المساواة اللي بننادي بيها في الفكر المسيحي حتى في الميراث الولد زي البنت إذا الشريعة بتشاور على ده من بدري وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته وإن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه لم يكن لأبي إخوة تعطوا ملكه لنصيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى يبقى القصة دي أكدت مكانة المرأة واحترام الشريعة ليها ومن زمن موسى وموسى سأل ربنا وربنا أجاب قال معاهم حق أذكر لكم بعض الشخصيات النسائية اللي في العهد القديم اللي تؤكد أنه كرامة المرأة واضحة جدا في الفكر اليهودي ما تنسوش برضو أن في الوقت ده المرأة في الشعوب الوثنية مهانة تماما بقى المرأة دي هي مجال للخطية هي اللي تجيب عيال عشان يحرقوهم للأوثان هي العبدة هي مجال لشهوة الراجل هي تمارس الزنا إرضاء للأوثان فالمرأة مهانة جدا في بقية الشعوب ده الفكر المحيط بكل اليهود بمقارنته بالشريعة لا طبعا في تسامي جدا مثلا مريم أخت موسى من الذي قاد التسبيح في اليوم العظيم بتاع يوم الخروج مريم أخت موسى مريم أخت موسى وراها 600 ألف عيلة مريم أخت موسى يعني طب ما في هارون وفي رجالة كتير لكن مريم تقود التسبيح والكتاب يذكر ده بكرامة والناس بتقول وراها في التسبيحات طب دي مش كرامة مريم البعض بيسميها مريم النبية إنما ليها أخطائها بعد كده أنتوا عارفين لما لقمت موسى على جوازه وبعدين ضربها ربنا بالبرص وبعدين شفاها بعد أسبوع بسبب شفاعة أخوها لكن مريم تظهر كشخصية قيادية عظيمة جدا مثلا في سفر القضاء نجد دبورة القاضية دبورة شخصية عظيمة جدا نجد أستير الملكة وليها دور في خلاص شعبها نجد يهودة الأرملة الشابة اللي قدرت تنقذ شعبها من الجماعة الصعبين بتوع عاشور دول نجد راعوث المؤابية الفتاة المثالية اللي حبت حماتها كل الحب ده وارتبطت بيها وارتبطت بشعب الله وبعدين بقت جدة للمسيح ونجد معاها نعمة الست العظيمة رمز للنعمة متمسكة بإلهها الكتاب المقدس سمى أسفار بأسماء ستات لو في تعصب ضد الستات في العهد القديم منين يبقى في سفر أستير وسفر رعوس وسفر يهودة إذا خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه الآية دي تكوين واحد 27 دي القاعدة اللي بتحكم نظرتنا للمرأة في العهد القديم والعهد الجديد تكوين اتنين يقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته إذا التصاق الزوجين علامة على تساوي العلاقة طبعا ده يؤكد أن مفيش أي ارتباط بزوجة أخرى ويكونان الاثنين جسدا واحدا وزي ما شفنا في عظة تعدد الزوجات أنه تعدد الزوجات يهين المرأة إنما كرامة المرأة أيضا أن تظل زوجة واحدة لزوجها مدى الزمان كمان لما الكتاب يقول أكرم أباك وأمك ويضع الأم على نفس مرتبة الأب لو كان في تمييز كانت الوصية المحفوظة المشهورة اكرم أبوك مش لازم الأم لكن اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض خروج عشرين وفي لوين 19 يقول تهابون كل إنسان أمه وأباه حط الأم قبل الأب إذا الشريعة عمالة تؤكد الأب والأم نفس الكرامة وتحفظون ثبوتي أنا الرب الإله فأمثال ستة يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك يبقى دايما في آيات كده تحط الأب وتحط الأم بنفس الدرجة ونفس القيمة وصولها من زاوية المرأة طبعا يبقى في كرامة للمرأة زيها زي الراجل بالظبط فأمثال 19 يقول المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخز ومخجل ما تنسوش أن سليمان اللي طبعا بيتبصله على أنه يعني احتقر المرأة في نهاية حياته لما تزوج زوجات كتيرة قوي وبقى عنده سراري دي كلها أخطاء في حياة سليمان لكن سليمان لما كتب سفر الأمثال وكان ماشي في وقتها ملتزم وكان حكيم أمثال 31 كتب لنا عن الامرأة الفاضلة وزوجها اللي بيفتخر بيها ومشرفاه وعلاقة مثالية عهد جديد 100% هنا يعني عهد قديم بس بيكلمنا زي لغة العهد الجديد زوجة وأم مثالية لأولادها وطبعا ده زوج واحد لزوجة واحدة وليها كل الكرامة اقروا أمثال 31 اللي بيقول في أوله امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ ادي مركز المراه في العهد القديم وطبعا بناخد الايات اللي فيها كرامه عاليه للمراه دي ونربطها كمان بامنا العذراء. اذا دي دفاعيات كده كانها عامه عن مركز المراه في العهد القديم لكن المواقف الخاصه اعيدها تاني مثلا قانون ماء الغيره لو نظر اليه من منظور مصلحه المراه نكتشف ان هذا القانون هو تكريم للمراه ما يبقاش جوزها عمال يشهر بيها ويتهمها بالخيانه وهي عماله تقول له ما حصلش حاجه ومحدش قادر يكلمه هنا في قانون والقانون هيتحاسب عليه لو كان بيتهمها كلام في الهوى اذا كانت هي انسانه ملتزمه وبعيده كل البعد عن الزنا هتشرب ماء اللعنه ده ماء اللعنه بمعنى انه يلعن المخطئ بعد الصلاة اللي بيعملها أبونا ساعتها أو الكاهن ساعتها ويقدم التقدمة بطنها هتسقط منها أو يعني هتتشوه تماما هيجي لها مرض صعب قوي دليل على أنها خانت طب لو هي بريئة ده كرامة ليها قدام الدنيا كلها حكاية مثلا آه، الزوجة والبنات عند الوثنيين كانوا جزء من عبادة الوثن زي ما قلنا وبيتقدم عن طريقهم ذبايح بشرية وممارسة الزنا كانت أساسا جزء من عبادة الأوثان فطبعا ربنا عاوز يبعد ده كله عن شعبه وضد شغل الشياطين ده خالص فهنا كرامة المرأة كانت ضرورية في العهد القديم كي لا تقدم فريسة سهلة للشيطان آم، زي ما قلنا ارتباطهم بالأرض ده كان جزء كبير من تفكيرهم وده اللي بيخلينا نتقبل مؤقتا في العهد القديم فكرة ارتباط أخو المتوفى من أجل أن اسمه لا يختفي من أرضه وتبقى دي كرامة وانتوا عارفين في قصة يهوذا آم، من الأسباط انه يعني لما ثمار ما جابتش عيال و- ومنع الأخ الثالث من انه يعني يمشي بالشريعة حصلت مشكلة كبيرة وثمار جابت عيل من يهوذا بسبب ان هما ما التزموش كفاية بالنص الشريعة هل الزوجة جزء من الممتلكات؟ البعض بص قال مثلا في الوصايا العشر لا تشتهي مال قريبك وحط الزوجة ضمن مال قريبك فقال لك يبقى هي ايه زيها زي الكرسي اللي في بيته لا لأنه معروف أنه من جزء من الشهوات اشتهاء المرأة وده نفس التعبير اللي استخدمه رب المجد يسوع في الوصال وصايا الموعظة على الجبل لما قال لا تنظر إلى امرأة من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فهنا أنت ليه حطيتها لأنه لا تشتهي مال قريبك مع عبده وحماره وأرضه ومراته فكأنهم زي بعض لا هي مش جزء من الممتلكات لكن هي مجال للاشتهاء فالطمع اللي يوصل واحد انه عاوز ياخد حاجة واحد تاني بما فيها مراته هو الحقيقة زي ما هو جوزها هي مراته الاتنين م- جسد واحد والاتنين ملك البعض احنا عندنا في طقس الزواج عندنا حاجة اسمها ايه طقس الاملاك بمعنى الزوج هيبقى ملك مراته والزوجة هتبقى ملك جوزها فهنا الاتنين بيقدموا حياتهم لبعض أم، كمان احبائي فكره الشعب المختار انه شعب الله كان منعزل ومفصول عن الشعوب الاخرى عشان الافكار الغريبه دي بتدخل وكل ما كان يحصل اختلاط كانت تتهاوى مكانه المراه ابتدينا بقى نشوف تعدد الزوجات او السراري او بيع المراه كعبده او استخدامها للملذات دي كلها افكار الوثنيه لكن ما نرجع للشريعه والاصل اللي في سفر التكوين نجد مكانه المراه ففي العهد القديم لما تتفهم قصد الله تلاقي انه بيحافظ على بناته من هذا الانهيار الاخلاقي اللي موجود في عالم الشر اللي حواليهم. طيب حكايه نسب المراه لابوها او جوزها. يعني مثلا يقول في لوين 19 اسمعوا النص ده. المراه اذا نظرت نظرا للرب والتزمت بلازم في بيت ابيها في صباها وسمع ابوها ندرها واللادم التي ألزمت نفسها به إن سكت أبوها لها ثبتت كل ندورها وكل لوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت يعني لو بنت 15 سنة ندرت حياتها إنها ما ترتبطش بتقولية زي مثلا في العهد الجديد أبوها لو في العهد القديم بقى سامع الندر وسكت يبقى خلاص الندر ده بقى مقنن او الزمت نفسها ان كل تعبها مثلا الشهر ده هيروح للفقر هذا الالتزام اللي الزمت بيه نفسها ابوها يسمعه لو سكت يعني وافق يبقى هي اللي اختارت هذا الندر او الالزام يسري إن نهاها أبوها يوم سمعوا فكل ندورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها لا تثبت والرب يصفح عنها لأن أباها قد نهاها برضو البعض بيبص لها ليه هي ملهاش شخصية احنا ليه بنفكر كده ده بالعكس ده ده لألا المرأة تندفع وراء مشاعرها وتوعد بوعد هي مش قده أبوها يقول لها يا بنتي مش قد الكلام ده لو قال كده خلاص الندر مش هتحاسب عليه لكن لو سكت احتراما لرغبتها ورأيها خلاص ده ندرها بينها وبين ربنا ايه اللي يعيب العلاقة دي ما هو طبيعي دي لسه في بيت أبوها طب ما هي ممتلكاتها دي ممتلكات أبوها برضه إن كانت لزوج الحالة التانية بقى طب هي متجوزة دلوقتي مش في بيت أبوها في بيت جوزها وندورها عليها أو نطق شفتيها الذي ألزمت نفسها به وسمع زوجها فإن سكت في يوم سمعه ثبتت ندورها ولوازمها التي ألزمت نفسها بها تثبت وإن نهاها رجلها في يوم سمعه فسخ ندرها الذي عليها عشان ما تبقاش الزوجة بتندر منفصل عن جوزها لا لازم تبقى متفقة مع جوزها على نوع الندر اللي بتقوله لأن دول جسد واحد تكوين قال كده فما ينفعش تندر والراجل ملوش كلمة في الحتة دي لأن الندر معناه هتدي إمكانيات من بيتها هتعمل حاجة خاصة لربنا يبقى في الحالة دي مرجعيتها جوزها وده طبيعي والرب يصفح عنها لو جوزها قال لها مش هنقدر على اللي بتقوليه خلاص يبقى ربنا مش زعلان وما اعتبرش ده التزام عليه أما ندر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليه ده كلام الحياة يدي كرامة للمرأة مش ضد المرأة في حاجة إذا موضوع نسب المرأة للأب أو للزوج الحقيقة لغاية النهاردة في عرف العالم البنت بتاخد الفاميلي نيم ولما تتجوز تاخد لقب جوزها أو اسم عيلة جوزها وده في أرقى الشعوب فإيه المشكلة في هذا النص؟ كمان ما تنسوش ان في تشبيه واضح جدا في العهد القديم على ودي قلناها في كذا جلسه ان ربنا بيقدم نفسه كعريس والبشريه كلها او شعبه بالذات كعروس ويحتملها ويحبها جدا ويرتقي بيها طب هذه العلاقه المثاليه مش دي كرامه للمراه لو كان علاقه ربنا بالبشريه هو اله يتسلط ويدوس على البشر كنا نقول يبقى المرأة ينداس عليها لكن ده ربنا له كل المجد شبه حبه لشعبه بكرامة المرأة وبالتالي أكيد دي محفوظة جدا وواضحة جدا في نصوص العهد القديم أما عن الكهنوت أولا الكهنوت لم يعطى لكل الأسباط هل كل راجل يقدر يبقى كاهن في العهد القديم؟ لا لو راجل من راؤوبين ولا دان ولا جاد ولا يساكر لا الكهنوت اولا من اول مواصفاته انه مرتبط بسبط واحد فقبل ما تقولوا رجاله وستات هو في ارتباط شرطي بسبط محدد في الكهنوت كله طب ما بالاولى قبل ما نقول ست وراجل في الكهنوت نقول طب ليه مش كل الاسباط كهنوت؟ ما فيهم رجاله كتير. كمان جوه سبط لاوي نفسه في عشيره معينه خاصه بالكهنوت، في عشائر اخرى بيبقوا لاويين وبالتالي ليس كل من ياتي من سبط لاوي يستحق الكهنوت. كمان الكهنوت له سن معين ولو راجل في عيب في جسده لا يصلح ان يكون كاهن في العهد القديم حتى لو مولود بتشوه معين ملوش دور فيه. اذا في مواصفات للكهنوت كتيره قوي. فلما نسيب ده كله ونقول ليه الست مش كاهن؟ طب ما الست دي ملكه والست دي كانت قاضيه والست دي كانت نبيه والست قائدة ومخلصة لشعبها ايه كل ده اشمعنى لازم تبقى كاهن يعني طب ما هو في ستات عظيمات جدا في العهد القديم وطبعا في العهد الجديد وعلى رأس الكل أمنا العذراء لكن ما حدش كان بيتبارى أو يتخانق على الكهنوت حتى الأسباط ال11 ما قالوش اشمعنى لاوي يبقى هو صبت الوحيد للكهنوت كمان الناس بتبص على الكهنوت كانه امتياز فقط الحقيقه الكهنوت مسؤوليه لانه في عقاب شديد جدا للكهنوت المنحرف باين في ولاد عالي الكاهن مثلا وباين في نصوص كتيره في في ارميه وفي الانبياء ان الكهنوت المنحرف له حساب صعب جدا اذا اللي بينظر للكهنوت كانه امتياز والمراه عاوزه تدخله بس هو ده كلام مش مف... مش منطقي ابدا كمان قيل عن كل الشعب اليهودي انه مقدس وكان كل الشعب له درجه كهنوتيه. مثلا في خروج 19 يقول انتم تكونون لي مملكه كهنه امه مقدس يعني ما يعنينا مش الكهنوت يعنينا القداسه. القداسه ليست حكرا للكهنه. القداسه هي عطيه القدوس لمن يتبعه. كونوا قديسين قيلت لكل الشعب وتقال لنا في العهد الجديد بنقول يتقدس اسمك وبنقول اجيوس كل الشعب بيقول اجيوس وكل شعب بيتناول بياخد جسد المسيح ودمه عشان يتقدس والقدسات للقديسين مش للكهنه اذا ما يعنينا في الكتاب المقدس كله هي القداسه والبر اللي تخلينا اصحاب السماء لكن لا يعنينا وظيفه الكهنه ودي مهمه لها مواصفاتها ربنا بيختار لها ناس عشان رساله محدده اما القداسه طريق الحياه الابديه ده مطلوب من الكل إرادة الله قداستكم العهد الجديد بقى طبعا وضح ده بالأكثر ليه؟ لأنه بدأ العهد الجديد بإعلان عن كرامة ملكة السماء والأرض أمنا العذراء قصة ميلاد ربنا يسوع له المجد من أمنا العذراء والدة الإله هذا اللقب اللي مليان كرامة رئيس الملائكة يقول لها الممتلئة نعمة طب الكلام ده ما اتقالش لأي راجل مفيش راجل بيتقال له الالقاب العظيمه دي بتاعت امنا العذراء واتفرجوا علينا في كياك قد ايه العذراء بنكرمها ونعظمها وهنا العذراء ما فكرتش تبقى كاهن ولا ربنا اداها كهنوت والموضوع مش على البال كمان القديسات المذكورين في العهد الجديد وفي التاريخ بقى بلا عدد امنا اليصابات دي قديسه عظيمه مش كده مريم المجدليه مبشره القيامه طب ما دي كمان ما خدتش كهنوت بصوا احط قدامكم قاعده قالها بولس في غلطيه ثلاثه مع انه غلطيه كان بيركز قوي على ربط كمان العهد القديم بالفكر المستقيم في العهد الجديد بالمسيحيه الصح قال ليس يهودي ولا يوناني دلوقتي ما فيش فرق ليس عبد ولا حر ليس ذكر وانثى يعني بصوا كان عند الناس في فرق بين السيد والعبد بين اليهودي واليوناني دول يعني ما بيطوقوش بعض هو حط على نفس المقياس كله قدام ربنا سواسية لأن دي نفوس أمام الله الله لا ينظر إلى الوجوه والأجساد لا ينظر إلى النفس صار آدم نفسا حية فنفس الراجل زي نفس الست ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع طبعا جاي ذكر مثلا شخصيات نسائية في رسائل بولس يقول أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كان خارج في حاجة اسمها خادمات الخادمات اللي بيتعبوا من أجل المسيح خادمات معتبرين جدا عند ربنا ساكبة الطيب اللي مدحها المسيح الأرملة صاحبة الفلسين اللي مدحها المسيح الكنعانية اللي مدحها المسيح السامرية اللي بشرت السامرة كلها كل دول نتغافل عنهم ونعتبر ان الكتاب ضد المرأة طبعا في تعبيرات كتيرة سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه أمي يبقى واضح ان في مكانة للأم يعني وكرامة خاصة بالأمهات عموما أيها الرجال احبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة يبقى إذا كانت المرأة بتتشبه بالكنيسة طب الكنيسة ليها كرامة كبيرة قوي عند ربنا أما الكهنوت حتى في العهد الجديد رجالي قصة الكتاب كده رأي ربنا كده اختياره كده من أجل أنه طبعا ليهم مهام كتيرة أو مسؤوليات كتيرة لكن المرأة تخلص بولادة الأولاد إنهن ثبتنا في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعاقل في رسالة تيموساوس الأولى إذا رسالتها التربية هو في راجل يعرف يربي زي الست طب وهي الأجيال دي كلها طالعة إيه من مربيات لو كل أم روحيا أو جسديا ربت عيالها في ربنا يطلع عالم كله يعني يدخل السماء في الآخر عين الرب سبعين آخرين كلهم رجال بعد ال 12 يبقى ال 12 وال 70 كانوا رجال وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي حتى الشمامسة لأنهم رتبة كهنوتية فأعمال ستة انتخبوا أيها الرجال أيها الإخوة سبعة رجال منكم في ستات كتيرة قوي في سفر الأعمال كويسة لكن في اختيار الشمامسة كانوا سبعة رجال ومذكور أسمائهم يجب أن يكون الأسقف وهو ممثل الكهنوت عموما بلا لوم بعل امرأة واحدة معناها ما يكونش عدى في حياته على تعدد زوجات بأي درجة تيموساوس يذكر أن إيمانه منسوب إلى أمه وإلى جدته الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيكي ولكني موقن أنه فيك أيضا إذا موضوع الاعتراض على المرأة عموما وبنحاول ده ندخله جوه الإنجيل لا لو قرينا الإنجيل كويس هنلاقي أدى كرامة كبيرة قوي للمرأة ومساواة واضحة جدا ولولا الفكر البشري والوثني اللي بيحارب العهد القديم بشكل صريح ما كانش الناس اختلط عليها الأمر بين رأي الله وبين رأي الدنيا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد